بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ف إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله قلت لكم مرارا وتكرارا ولا بد أن أؤكد دائما أن قضية المدارج ونحن في شرح مدارج السالكين أن قضية المدارج أنها ليست دراسة أكاديمية علمية نظرية وإنما هي عمل واقعي أعمال قلبية لا بد أن تمارس ليست القضية مجرد الدراسة أننا درسنا الكتاب قرأنا الكتاب ذاكرنا الكتاب فهمنا الكتاب تعلمنا الكتاب وإنما أن يكون هذا العلم واقعا معاشا علم القلوب علم السير إلى الله علم الطريق هذا العلم لابد أن يكون واقعا معاشا لابد أن يكون حياتك الحقيقية ونحن في منزلة اليقظة انزعاج القلب لابد أن تحس انزعاج القلب أن تحس هذا المعنى انزعاج القلب أن ينزعج قلبك حيث أقول انزعاج القلب تعرف تعرف يعني ايه انزعاج القلب لروعة الانتباه أنت عرفت يعني ايه روعة الارتياع من الارتياع الفزع أن يحصل لك انتباه مفزع شوق مقلق أو حزن يحرق لابد من شوق مقلق أو أو خوف محرق هذا هي هذا هو الارتياع إذا تكلمنا عن اليقظة فأنت فهمت وتيقظت لحظ القلب إلى النعمة لابد أن تتعلم كيف تحدق قلبك وطرفك في النعم فترى عظمتها وكثرتها ده مش كلام لازم يبقى واقع حقيقي معاش أن تحدق قلبك يعني إيه تفتح عينين قلبك عشان تشوف نعم ربنا عليك لابد أن تفتح عيني قلبك لابد أن تفتحها وتحدق بقلبك في النعم ثم انتقلنا إلى الدرجة الثانية من درجات اليقظة وهي مطالعة الجناية إخوتي ينبغي أن نفهم وأن نعلم وأن نتأكد وأن نتيقن أنه ما من بشر إلا وهو صاحب ذنوب مهما يكون هذا الإنسان حتى أولياء الله المتقين ترد عليهم المعاصي لابد أن تفهم هذا قال الله جل جلاله في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فحتى المتقون أن يقعوا في كبائر وصغائر إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة ولكن فرق ما بينهم وبين غيرهم أنهم سريعوا الأوبة وأنا أقول هذا الكلام لتفهم أخي الحبيب أنك لابد أن تسرع بالأوبة لتصل إلى هذه الدرجة المعاصي خطر مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيه إذا أحسست بالخطر اللي بيحس بالخطر يعمل إيه يفر وليس أحد إذا خفت منه فررت إليه إلا الله كل من تخاف منه تفر منه إلا الله إذا خفت منه فررت إليه هو ده الجمال خايف منه تفر إليه ترتمي على أعتابه تزل وتخضع وتنيب فيرحمك ويقيل عثرتك ويرفعك ويعفو عنك وليس شيء ابدا اسرع رضا من الله اسرع من يرضى واسهل من ترضيه الله كريم سبحانه وتعالى أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي وجميلة جدا لا أبالي الله جل جلاله يغفر ولا يبالي ويعفو ولا يبالي ويعطي ولا يبالي ويكرم ولا يبالي سبحانه وتعالى لكن الشرط ذكرنا شرطي الصدق في ذلك كنت بقول في محاضرة بعنوان من يشتري الجنة مين يشتري الجنه أنا أنا أنا أنا طيب هل أنت صادق في طلبها؟ أي أيوة والله فقلت مثاله واحد راح وهو ماشي في الشارع كده لقى معرض سيارات بص كده في المعرض عجبته عربية فراح داخل على الراجل صاحب المعرض وقال له لو سمحت أنا عايز العربية دي قال له بجد قال له بجد والله يعني انت صادق في طلب العربية قال له اه قال له طب ادفع قال له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال له لا لا دي تنفع عند محمد حسين يعقوب فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هات فلوس حقها قال له لا أنا ما معيش فلوس بس عايزها قال له ما ينفعش تقول عايزها إلا إذا كان معاك تمنها هو ده الصدق وصلت انت بعيد ليه وصلت عارف يعني ايه يعني ما تقدرش تقول انا عايز الجنه وصادق في طلبها الا اذا كان معاك تمنها طيب هو معايا تمنها بجد اه والله معاك تمنها تمنها ايه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الجنة غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة بس تمنها في إيدك وزي ما ابن القيم بقى بيقول كلام جميل جدا يقول ايه سلم الثمن قبل ان يتلف المبيع في يدك سلم نفسك والا هتموت وتفقدها سلم فلوسك والا هتموت وتفقدها هما دلوقتي معاك نفسك ويدك نفسك بي... نفسك وفلوسك سلمهم للمالك الله وتعطى الجنه هو ده الصدق في التوبة بقول لك من امتى توب بقالي قد ايه بقول لك توبي توبي لما اكبر لما اتخرج لما اتجوز لما اخلف لما نخلص المشاكل اللي احنا فيها دي هتموتي قبل ما تتوبي توبي توبي يا عم ومن زمان وانا عمال اقول لك توب تقول لي انا نفسي اتوب واقول لك كذاب كذاب كبير توب يعني تخلص من ذنوبك انساها اكرهها في الله انا عايزك تكره نفسك في الله نفسك الاماره بالسوء اللي مضيعاك دي اللي مودياك جهنم اكرهها قال له ما تصنع في شهوتك قال سبحان الله وهل شيء ابغض الي من نفسي حتى انيلها شهوتها قال له انا بكره حاجه في الدنيا قد ما بكره نفسي عشان اديها شهوتها هو ده الحل لما تكره نفسك الاماره بالسوء في حد يا عم الشيخ بيكره نفسه اه لما الاقي نفسي عماله تقول لي دخن سيجاره بص على واحده في التلفزيون اقلب دور على حاجه يا عم فرفشه بلاش نكد لما نفسي تقول لي كده يبقى بكرهها يا نفسي انت عايزه توديني فين هتوديني جهنم فما اديهاش شهوتها ما طولهاش اللي هي عايزاه مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها ان انا اعرف خطر الجنايه وبقالنا ثلاث اربع حلقات بنتكلم على خطوره الجنايه ذكرت لك 60 عقوبه على المعصيه ذكرت لك الملعونون 40 واحد وواحده ملعونين ب... ب... بسبب المعاصي والذنوب واللعنه الطرد من رحمه الله يبقى دي 100 عقوبه على الذنوب والمعاصي خطر بقى ولا مش خطر خاف طب بعد ما خفت اعمل ايه هي دي مشكلة كثير من الناس ان هو عرف انه غلط وعرف ان الطريق ده يودي جهنم وعرف ان اخرتها ضياع دينه ودنياه ومع ذلك ما زال واقف في الغلط طب وبعدين النقلة اللي بعديها بقى ايه مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها هي دي ان تشمر بقى شمر يلا ها عشان نلحق العمر بيعدي والناس بتموت اظن قلت لكم ان سبحان الله العظيم محمد هريدي مات ودايما الولد ده اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يعفو عنه وان يملا قبره عليه نورا هو امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين دايما قدامي كان في كليه طب او صيدله صيدله في احدى جامعات اكتوبر وشوف بقى خمس سنوات عشان الشهاده ويوم ما استلم الشهاده في ايده ومروح لبيته عمل حادثه ومات قلت لكم قبل كده عن صديق ليا كان اسمه عصام الله يرحمه رحمة واسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واملأ قبره عليه نورا اللهم أوسع له في قبره وجميع موتانا وموتى المسلمين وافرش لهم من الجنة يا رب العالمين عصام كان عايش حياة صعبة جدا فقير مسكين ويوم ما ربنا فتح عليه ومرتبه بقى ها آه وبدأ ياخد شقة تمليك واشترى عربية عمل حادثة بالعربية ومات ما لحقش يستمتع بالدنيا هو ده اللي انا عايز اوصله لكم انك ممكن تكون بتجري ورا هدف وتجري وتجري ويوم ما تقرب من الهدف ده تموت وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل الحيلوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون هو ده اللي انا خايف عليك منه انك تعيش على امل التوبه وعلى امل الاصلاح ويوم ما تقرر وتقرب تموت قبل ما تعمل قبل ما تتوب ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل آه. ويلههم الأمل في بعض الناس عايش على أمل إنه يتوب على أمل إنه يبقى كويس على أمل إن هو يحفظ القرآن على أمل إن هو يتعلم العلم على أمل إن هو يبقى داعية على أمل إن هي تلبس النقاب على امل انها تحفظ القران وتروح معهد على امل انها آه ويظل يتلهى بالامل حتى يموت على الامل تحب تموت ازاي هتموت ومش هينفعك الامل لهو الامل وهتموتي ومش هينفعك الامل لهو الامل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل يا مناس عايشين على امل على امل انه يبقى كويس على امل انه هيتوب ويظبط حياته عارفين قصص الافلام انهم دايما لما يقولوا دي اخر عمليه ونتوب يتمسك في اخر عمليه دي بقى هو كده انك انت دايما خلاص هتوب ويموت قبل ما يتوب لذلك التشمير لتداركها قبل ما تموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اصلحنا قبل الموت اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت راحه وبعد الموت جنه ونعيما اللهم لا تجعلنا اشقى خلقك بك ولا ابغض خلقك اليك اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اهد قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الرازقين امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتي لابد من تشمير الجد هذا الدين دين جد قال سبحانه انه لقول فصل وما هو بالهزل وقال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا ذر يعني اترك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا مش لعبة هي الدين مش لعبة الدين والآخرة والموت والتوبة والحقائق والمعاني الإيمانية ما هياش لعبة إخوتي وأنا أحبكم في الله يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه سبحان الله وهل العيش إلا معه وهل الدنيا والآخرة إلا له أنا عايز أقف معاك مع الجملة دي وهل العيش إلا معه هي الحياة تنفع إلا مع ربنا سبحان الله العظيم أنا والله يعني في, في يوم الحر ده لما الواحد بيتوضأ اقول سبحان الله اللي ما بيصليش ده اللي ما بيتوضاش عايش ازاي عايش ازاي سبحان الله العظيم انا عايز اقول لكم اللي اللي محسش بطعم الانس بالله اللي محسش بطعم السكينه لما تنزل على قلبه وانشراح الصدر اللي محسش بمعنى الشوق لرؤية وجه الله الكريم اللي محسش بلذة القرآن ولذة السجود ولذة البكاء مع الدعاء طب ده عاش عاش عاش ايه طيب عاش ايه لقمه كلها وبعدين دخل الحمام او شربها او او او الى اخره هي دي الحياه هي دي الحياه اللي عاشها مش ممكن مش حياه حقيقه الحياه مع الله انك انت تعيش معاه تعيش ليه تعيش بيه سبحانه وتعالى هل العيش الا معه وهل الدنيا والاخره الا له ادام الدنيا له انت مطلوبها من مين طب انشغل بمين عشان الدنيا فما بالك بالآخرة سبحان الملك هل العيش إلا معه وهل الدنيا والآخرة إلا له أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب أف لمترخص في فعل ما يكرهه الله لينال ما يحبه هو تالله لقد فاته اضعاف اضعاف ما حصل انت مهما طلت من الدنيا طلت ايه خدت ايه لما فاتك ربنا وفاتك اللي عند ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عند الله خير وابقى افضل وادوم ابن الجوزي عليه رحمه الله في صيد الخاطر بيقول ايه اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق الناس اللي بتفهم هي بس اللي تسمعني ده ابن الجوزي بيقول مش انا مش انا مش انا انا عايز كل الناس تسمعني وكل الناس ان شاء الله بتفهم ابن الجوزي يقول اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق الناس اللي عندها اذواق عاليه يقول هل وقع لك تعسير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته آه. أنا عايزك تفكر كده عمرها لخبطت معاك وعكت إلا لما ربنا تخلى عنك إلا لما بعدت عن ربنا إلا لما نسيت ربنا إلا لما انشغلت عن ربنا إلا لما عكيت أنت في الذنوب والمعاصي فغضب عليك فتخلى عنك اسمع اسمع ابن الجوزي بيقول إيه والنداء ليك يا صاحي يا أرباب المعاملة بالله عليكم بالله عليكم لا تكدروا المشرب قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإذا أغراضكم قد حصلت سبحان الملك ابن الجوزي يقول يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشرب من صف صفي له ومن كدر كدر عليه انت اللي بتكدر على نفسك وانت اللي بتضيع لذتك إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله علماءنا أهل التفسير يقولوا إيه إن الأبرار هم, هم درجتين درجة الأبرار ودرجة المقربين السابقين المقربين الأبرار الصالحين والسابقين المقربين الأبرار الصالحون بيشربوا من كأس مزاجها طعمها كافور يعني فيها ريحة كافور إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة نكهة كافورة مزاجها كافورة كافورا دي عينا يشرب بها عباد الله السابقون المقربون بيشربوها صرف والأبرار بيشربوها مخلوطة فمن خلط خلط له ومن صف صفي له في ناس بتشرب زمزم صرف زمزم وناس بيشربوها مخلوطة على مية تانية شوف الفرق بقى فنفس الشيء في الجنة ناس بتشرب عينا اللي هي كافور صرف وناس بيشربوها مزاجها كافور من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ولكل سلعة ثمن كله بثمنه ابن الجوزي يقول ايه لا تكدروا المشرب ازاي قفوا على باب المراقبة حراسة القلوب قال حرست قلبي عشرين سنة ازاي حرست القلب الامام الشافعي يقول ايه والله انه لتمر النكتة من كلام القوم بقلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة كلمة عجبتني ما دخلهاش قلبي إلا لما تيجي بدليل من الكتاب والسنة هو دي الحراسة احرس قلبك مش حد يدخله أبدا أما اللي فتح الباب واداله ظهره وساب الحشرات والقاذورات تملا قلبه فكيف يدخل النور قلبه اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم املا قلوبنا نورا وبركه اللهم قو قلوبنا آمين يا رب العالمين إخوتي يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد واهجروا أغراضكم لتحصيل محبو- محبوب الحبيب فإن أغراضكم حينها تحصل يعني أنا هسيب دي لله وهسيب دي لله وهسيب دي لله وهسيب دي لله وربنا هيديهم لي كلهم وزيادة عليهم لكن اسمع بقى الحتة اللي جاية دي مهمة جدا خطيرة جدا يقول على أنني أقول أف لمن ترك بقصد الجزاء هذا شرط العبودية كلا إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى الله يا سيدي إذا كنت مملوكا فينبغي أن أفعل ليرضى لا لأعطى احنا بنقول ان الكلام ده في الناس اللي بتحب ربنا ومش غلط ان انا اترك لاعطى مش غلط بس هم درجات عند الله انما ينبغي لي اذا كنت مملوكا ان افعل ليرضى لا لاعطى فان كنت محبا رايت قطع الاراب في رضاه وصلا اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه لا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء ده اللي بيموت أثناء الخدمة مش كده بيدوله بدل عالي أوي يقولوا إيه إصابة عمل بيدوله إصابة عمل اللي بيموت وهو بيشتغل بيدوله إصابة عمل فلو انت كتير بيقول لي واحد يقول انا الصيام بس بيتعبني قوي اقول له صوم وموت هيجرى ايه لو مت يعني وانت صايم ما احسن لك يا عم احسن لك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنه اللي يموت وهو صايم يدخل الجنه طب احنا عايزين ايه اكتر من كده انا ما بقولكش موت نفسك لكن بقولك صوم ما بقولكش موت نفسك لكن قوم الليل حتى لو ما نمتش وصبحت رحت الشغل من غير نوم انا ما بقولكش موت نفسك لا لا لا وانما بقولك حتى لو مت هيجرى ايه هتدخل الجنه كتير من الاتصالات اليومين دول اصل انا خايف من الموت وحاسس ان انا هموت وعلى طول حاجه بتقول لي انت هتموت ومش عارف اعمل حاجه جسمي يبرد واعرق وابقى خايف خايف من ايه خايف من ايه انت خايف من الموت ليه لو مت ودخلت الجنه ونظرت الى وجه الله الكريم مش احسن من اللي احنا عايشين فيه ده الوقت ده مش احسن طب خايف من الموت ليه بقى ما تخافش لو حاجة عمالة توسوس لك هتموت هتموت طب يا رب اموت وخلاص وارتحت وعيش حياتك بقى حتى لو هتموت بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء إخواني لنفسي أقول ومن له شرب معي فليرد بيقول الكلام ده انا بقوله لنفسي لكن اللي بيفهم معايا شيل شيل ايها النفس ده كلام ابن الجوزي ما زلنا معه قد اعطاك ما لم تاملي وبلغك ما لم تطلبي وستر عليك من قبيحك ما لو فاح لضجت المشام فما هذا الضجيج من فوت كمال الأغراض ناس النهاردة بيصوتوا ليه الحديد غلي ليه ده مش عارف ايه اصل الصوات والشكوى والصراخ مش هيعملوا حاجه هم عودونا كده اللي غيلي ما بيرخصش انتهينا طب نعمل ايه يا رب هو ده الحل الوحيد بقى يا رب صلح لنا الاحوال لذلك يقول ما هذا الضجيج من فوت كمال الأغراض عايز تعيش الدنيا ازاي أصلها الدنيا وأنا قلت لك قبل كده في أصول الوصول لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل اللي عايز يعيش في الدنيا لا يمرض ولا يتعب ولا يزعل ولا حد يأذيه ولا حد يضايقه ولا حد يضره و... ولا يشيل هم حاجة يبقى غلطان كده ما بقتش دنيا دي الآخرة دي الجنة أما الدنيا فهي كده نكد عجبك عجبك هي الدنيا كده مش عاجبك برضه هي كده فما فيش حل ان احنا نقول ايه يا رب الجنة يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب يسر لنا الجنة يا رب يا رب اكتب لنا الجنة يا رب الحل الوحيد في الجنة بقى أما هنا مفيش خلاص يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض أمملوكة أنت أم حرة أما علمت أنك في دار التكليف وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال فأين دعواك المعرفة أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الحياة وأسفا عليك لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف وما علمت كم أقول عسى ولعل وأنت في الخطأ إلى قدام قربت سفينة العمر من ساحل القبر وما لك في المركب بضاعة تربح تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق الهوى وكأن قد فصلت المركب بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا أيا نفس بالله عليك لا تشمت الأعداء هذا أقل الأقسام أيا نفس بالله عليك لا تشمت الأعداء وهذا أقل الأقسام وأوفى منها أن أقول أيا نفس بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار أيا نفس الخلوة الخلوة واستحضني قرين العقل وجولي في حلبة الفكر واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصوابة عن الصواب يا نفس وعجبا لك أكلما صعد العمر نزلت أكلما جد الموت هزلت أيا نفس أتراك يختم لك بفتنة أيا نفس أتراك قضيت عليك عند آخر العمر محنة أيا نفس ألا يعيبك أنك كنت في زمن الشباب أصلح منك عند المشيب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبا إلا به وهو توفيقه اللهم إنا نسألك توفيقك إنك سميع مجيب هي دي يا إخوة التشمير التشمير للتدارك للتدارك الفائت لتدارك الضائع التشمير لتستدرك القضية معرفة مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها الحقها بقى الحق الذنب ده قبل ما يعدي الذنب اللي انت عليه دلوقتي ده هيقتلك هيضيعك هيوديك جهنم الحق نفسك الحقي نفسك لان الذنب ده في الوقت ده قاتل تشمير لتداركها الحق قلنا كتير انك عايز تتوب النهارده ممكن بكره تبقى مش عايز فانتهز الفرصه انك تريد وتقدر قبل ان ياتي وقت قد لا تريد وان اردت قد لا تقدر فانتهز الفرصه وانت مريد قادر وانت تريد وتقدر تعالوا نشوف ابن القيم بقى بيقول ايه في الموضوع يقول وهذا اللحظ يؤدي به الى مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها فينظر الى ما سلف منه من الاساءه ويعلم انه على خطر عظيم فيها وانه مشرف على الهلاك بمؤاخذه صاحب الحق بموجب حقه ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقد ذم الله في كتابه من نسي ما, تق ما قدمت يداه فقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فإذا طالع جنايته شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل يبقى التشمير بحاجتين العلم والعمل لازم تتعلم ازاي تتوب ولازم تعمل انك تتوب فعلا لازم تتعلم ازاي تعتقد ازاي تناجي ربنا ازاي تخضع لربنا ازاي تخلص لربنا ازاي تتملق ربنا محتاج تتعلم ده علم علم زي ما اتعلمت ازاي تسجد وازاي تركع وازاي تتشهد وازاي تقرا القران تتعلم ازاي تخلص وازاي تخبط وازاي تحب وازاي تخاف فاذا طالع جنايته شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل وتخلص من رق الجنايه دي اللي جايه بقى والتخلص من رقها للجناية رق الشيطان يريد أن يحاصرك بذنبك يجعل الذنب خندق يحاصرك به لذلك رق الجناية عارفين يعني ايه رق الأول رق الجناية يعني يبقى عبد للمعصية الرق ان يبقى رقيق عبد يعني رق الجناية نمرة واحد تعلق القلب بها بالمعصية اتنين الخوف من فواتها ثلاثة تذكر لذتها أربعة الحرص على تحصيلها ده رق الجناية بقت أربعة أركان لرق الجناية الأول تعلق القلب بها إن واحد بيدخن وقلبه متعلق بالسجارة ما تقوليش إنه كتيم مشي بالجسم سيبك من الكلام ده قول لي يا عم الشيخ ده كلام طبي حقيقي كلام واقع أيوة الكلام الطبي الحقيقي الواقعي بيد الله الشفاء منه مش مشكلة مش في النيكوتين المشكلة في حبك للسيجارة اللي بيحب واحدة في الحرام ماشي معاها بيكلمها بيبعت رسائل يدرنات بيقابلها بيبص عليها إلى آخره بأي سبب من أسباب الزنا العين تزني وزنها النظر والأذن تزني وزناها السمع واللسان يزني وزناه الكلام واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يزني وزناه الهوى يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يقول بحبها هو ده الزنا بعينه أن تحب الحرام حب زوجتك حلالك لكن الحرام زنا زنا القلب لذلك تقول لك أخي أنك تعلق قلبك بهذه المرأة هو ده الحرام هو ده اللي بيؤذيك هو ده الحصار اللي الشيطان بيحصرك بيه بالسيجارة بالمرأة بالفلوس الحرام ب... بأي معصية من المعاصي تعلق قلبك بالفرجة على التلفزيون مشاهدة الحرام أو النت أو التليفون أو أو إلى آخره هو ده الحصار هو ده رق الجناية احنا بنقول دايما ان عبد السجارة لما تلاقيه الزنق ممنوع التدخين يدخل الحمام ويدخن شوف الذل عبدها زلته انه يخرج يدخن بره يستخبى في البلكونه ويروح يدخن الى اخر اي مكان ذل اما بقى إذلال الرجل الذي يحب المرأة ده ذل من نوع قذر سيء في الحرام انه يحبها ويريد ان ي- ينال منها فتذله ويرضى بهذا الذل ويخضع هذا الذل ذل الجناية على كل عاصي يقول الحسن البصري هم وإن هرطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه والهم وإن هملجت بهم البغال وهرتقت بهم البرازين البغال والبرازين برازين جمع برزون والبغال جمع باغل البغال يعني لو راكبين حصنة أو بغال والحصنة بت... ماشية بت... ب... يعني نقول إن هو راكب أغلى عربية في الدنيا و... لابس اغلى لبس في الدنيا وقدامه آه، يعني كل ما يشتهيه كل ده ما يدلوش عز ذل المعصية في قلوبهم إن العزة لله جميعا أبى الله إلا أن يذل من عصاه كل عاص ذليل للمعصيه هي دي أن يجعل الشيطان المعصية خندقا يحاصرك فيه الأولاني تعلق القلب بالمعصية السور الثاني في المعصية الخوف من فوات المعصية دايما العاصي عايش القلق القلق النفسي سبحان الله العظيم عشان كده ما بيجيلوش نوم ما بيعرفش ينام عشان كده نادرا نادرا ما يبقى مركز دايما القلق وهو ده شؤم المعصيه انه يعيش القلق النفسي ثلاثة الحرص على الظفر بالمعصية مش عايز يسيبها وده نوع تاني بعد الخوف والقلق نوع تالي من ال من التعب فالإنسان يعيش تعبان عشان يحصل المعصية وأثناء تحصيلها خايف وبعدها قلقان تعبان خايف قلقان طب ما تتوب تتوب وارتاح تتوب وعيش السعادة مع ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم يقول ايه و تخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص لازم تتخلص من رق الجناية ازاي انك تبقى حر من المعاصي قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا المعنى الصحيح بقى للحرية أن تكون حرا مما سوى الله عبدا لله وحده عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إيه ولن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية أن تكون حرا مما سواه تبقى حر من الفلوس وحر من النساء وحر من الشهوات حر محدش مكتفك ولا حد زلك لما تبقى حر مما سوى الله تبقى عبد لله ولذلك الإنسان بطبعه في أصل فطرته وأصل خلقته إنه مخلوق عبد فقير محتاج فمن ترك عبودية العبودية لله صار عبدا لأشياء كثيرة أبدا لا يمكن أن يكون إنسان ترك عبودية الله ويبقى عبد لحاجة واحدة مش ممكن ساعة ما يترك عبودية الله يبقى عبد لحاجة كتير جدا لازم أما إذا صار عبدا لله لا يشاركه أحد سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون اللي ساب عبوديته لله هتلاقيه عبد للفلوس وعبد للنسوان وعبد للعادات والتقاليد وعبد للشهوات وعبد للمناصب وعبد ل- للناس وأحوال الناس وطلب رضا الناس عبد لكل حاجة سوى الله أما العبد لله خالص لله رجلا سلما سالم وسليم هنخرج من الحلقة دي بإيه الصدق في التوبة فلا تسوف ولا يلهينك الأمل اتنين معنى الصدق أن تدفع الثمن مش معنى الصدق في الطلب انك تتمنى لا وانما انت تملك الثمن فادفع الثمن ثلاثة التشمير اشتغل ما يبقاش كلام بس انا عايز اتوب انا عايز ابقى كويس انا عايز احفظ قران نفسي اقوم الليل نفسي اصلي الفجر نفسي البس الحجاب نفسي البس النقاب انا نفسي آه، ابطل سجاير نفسي سيبك بقى من نفسك واعمل خد قرارك خدي قرارك الليله دي ما انتش خارجه من البيت من غير نقاب خد قرارك من الليله دي إنك لن تدخن بعد هذه اللحظه خد قرارك في هذه اللحظة بالتوبة واقطع صلتك بالمعصية ثم الفائدة الأخيرة التي جاءت معنا التخلص من رق الجناية إزاي إنك تبقى عبد لله وحده فتتخلص من كل الشركاء أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله